بسم الله الرحمن الرحيم احنا اخر حاجة شرحناها كانت شريعة القتل ال- المجهول لكن كان في برضو موضوع ال- الطور اللي بينطح والشرائع البرص بقى ففي الأقرع والأصلع لو أصابوا برص والهدوم لو أصابها البرص والحيطان لو أصابها البرص وآخر حاجة كان إيه شريعة الثور الناطح والقاتل المجهول ندخل بقى في شريعة الغيرة دي شريعة غريبة شوية كتير قوي يعني بس مش مشكلة أنا حاطط القصة من الأول خالص العدد آه، سفر العدد الإصحاح الخامس من واحد لتسعة وعشرين بيقول وأمر الرب موسى أوصي بني إسرائيل أن ينفوا من المحلة كل أبرص وكل ذي سيل وكل متنجس لميت الذكر والأنثى تنفون إلى خارج المحلة تنفونهم لكي لا ينجسوا محلاتهم حيث أنا ساكن في وسطهم ال ال في نصوص تانية برضو عن موضوع حيث أنا ساكن في وسطهم دي عن الإله يعني إن فيها إن إن يعني معاملة اليهود بخصوص الشخص اللي يكون عنده نوع من أنواع النجاسة أو مرض معين أو حاجة زي كده إنه ينفى خالص بره المكان اللي بني إسرائيل يكونوا قاعدين فيها كان في نصوص تانية اعتقد ان احنا هنفوت عليها ان هو طيب الشخص اللي فيما معناه يعني يدخل الحمام لازم يدفن مطرح ما هو عمل علشان خاطر النص بيقول ان الاله هيمشي في المكان ده فما ينفعش يمشي في المكان يكون فيه نجاسة او حاجة زي كده فف- ففيها فكرة الحلولية وفكرة ان كأن الاله بي- بيتأثر بالحاجات دي بنوع من انواع الضرر يعني ان مش يعني لما القرآن الكريم بيجي يتكلم عن مسائل الطهارة وحاجات زي كده هو ربنا مش هو اللي متضرر لو انت ما تطهرتش ده انت اللي هتتضرر فبالتالي انت يعني كنوع من انواع ارضاء ربنا في شيء فيها مصلحتك انت ان انت تتطهر وتقعد في مكان نظيف وحاجات زي كده وت- وتزيل الاذى من الطرق وحاجات زي كده دي كلها شرائع اولا لمصلحة الانسان نفسه وربنا بيرضى عنك لما بي- بتنفذ شريعته كده الموضوع بيكون غريب شوية يعني بالنسبة لليهود هنا بيقول ماشي ففعل هكذا بنو إسرائيل ونفوهم أنا مش قصدي. هو حيث انا ساكن في وسطهم دي يعني هو الاثنين لما ينفوا ربنا مش هيكون معاهم
ما انت بقى استنتج منها اللي انت عاوز تستنتجه ما هي الفكرة الفكرة بتقول كده ان انت طلعهم بره ال- الم- المحلة المكان اللي هم عايشين فيه ما دام هم خرجوا خلاص الانجاز دول خلاص هم في مكان تاني ما انا مش ساكن فيه ده المعنى يعني ربنا مش هيبقى عندهم استغفر الله انت بتبص له كده ليه ففعل هكذا بنو اسرائيل ونفوهم الى خارج المحله كما كلم الرب موسى هكذا فعل بنو اسرائيل وامر الرب موسى قل لبني اسرائيل إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد فقد أذنبت تلك النفس فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت به بعينه وتزد عليه خ- آه، خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه ما علينا وإن كان ليس للرجل ولي يرد إليه المذنب كبش كفارة الذي يكفر به عنه وكل رفيعة من كل أقداس بني إسرائيل التي قد والإنسان أقداسه تكون له إذا أعطى الإنسان شيئا طيب كويس أوي وبعدين قل لبني إسرائيل وأمر الرب موسى قل لبني إسرائيل إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة واضطجع معها رجل اضطجاع زرع اضطجاع زرع المقصود بيها انه يعني قام بمجامعتها بحيث ان هي ممكن تخلف منه ده المقصود بالزرع انه كانه بي بي بيزرع شيء في الارض فينبت فده المقصود ان هي مارست معه جماع كامل طيب معها رجل اتجاع زرع واخفي ذلك عن عيني رجلها واستترت وهي نجسه وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ يعني ما اتمسكتش في في فعل الزنا والموضوع يعني ما اتكشفش فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة حس ان في حاجة بس ما فيش دليل فاهم ازاي طب من المفروض بقى يعمل ايه او اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي ليست نجسة موضوع نجسة او مش نجسة دي يعني ال- ال- الدورة يعني الشعرية وكده يأتي الرجل بامرأته الى الكاهن طب ايه علاقه بقى ده باللي فات عشان ابقى فاهم انا يعني هي دلوقتي ملوش دعوه باللي ف... انهي اللي لا فات لا هي خانته آه.
ماشي واستثرت وهي نجسه يعني وهي نجسه لا المقصود بالنجاسه هنا اللي هي بتكون على الظهر او اثر الزنا او ايا كان مش مهم ما ت... يعني ما تمسكش في ال... في ال... في التفاصيل دي طب هو المهم ازاي هيحتاج يروح للغيره وهي نجسه وبعدين وهي ليست نجسه يعني انا مش كبر دماغك كبر دماغك دور انت واجب دور على التفسير ما دام الموضوع ده مهم بالنسبه لك هنا المهم هو يعني حس ان في حاجه ويعني الغيره ان هو حس ان في حد بعلاقه على علاقه معها يعني ياتي الرجل بامراته الى الكاهن وياتي بقربانها معها عشر الإيفة من طحين شعير لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا لأنه تقدمة غيرة يعني كأن التقديمات أو القرابين اللي بتقدم كل حاجة لها حالتها وكل حاجة لها مقاديرها وأوصافها يعني طب وبعدين تقدمة تذكار تذكر ذنبا ما علينا فيقدمها الكاهن ويوقفها امام الرب وياخذ الكاهن ماء مقدسا في اناء خزف ماء مصليه ماء مقدس وياخذ الكاهن من الغبار الذي على الارض على ارض المسكن ويجعل في الماء يعني ايه
يعني ياخد الضمان اللي عنده في بيتهم ويحطه ايوه في المقدس.
من بيتهم من بيتهم ياخد آه، طين ولا رمل ولا ايا كان ويقوم حاطه في الميه المقدسه وبعدين ويوقف الكاهن المراه امام الرب ويكشف راس المراه ويجعل في يدها تقدمه التذكار التي هي تقدمه الغيره وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنه المر اللي هو عمله ده الوصفه اللي هو عملها دي ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها هيشربها مية مقدسة من طينة في الأرض يا ما علينا وبعدين إن كان بيستحلفها إن كان لم يضطجع معك رجل وإن كنت لم تزيغي إلى نجاسة من تحت ر- من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر يعني هيشربها الميه دي لو ما حصلش حاجه انت مش هيحصل لك حاجه من الميه دي طب ولو لو كانت فعلا زانيه وخانت زوجها ولكن ان كنت قد زغت من تحت رجلك وتنجست وجعل و- وجعل معك رجل غير رجلك مط- مض- مضجعه يستحلف الكاهن المرأة آه، ب- بحلف اللعنة ويقول الكاهن للمرأة يجعلك الرب لعنة و و وحلفا بين شعبك بأن يجعل الرب فخذك ساقطة وبطنك وارما
فخ... عرضكوا عليها قبل كده ايه عرضكوا اه فخدها مش عارف ازاي تسقط طب بطنها وبطنها تورم ايا كان هيبقى شكلها قبيح يعني ويدخل ماء اللعنة هذا في أحشائك لورم البطن ولإسقاط الفخذ فتقول المرأة آمين آمين ماشي خلاص يعني هي قبلت إن هي ه- هتشرب مية اللعنة ولو كانت خاينة هيحصل فيها كده لو ما كانتش خاينة مش هيحصل فيها حاجة ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمة الغيرة ويردد التقدمة أمام الرب ويقدمها إلى المذبح ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقده على المذبح وبعد ذلك يسقي المرأة الماء بغض النظر عن الطقوس المهم هي تشرب الماء في الآخر ومتى سقاها الماء فإن كانت قد تنجست وخانت رجلها يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة فيرم بطنها وتسقط فخذها فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها خلاص هي كده انكشفت واتفضحت وإن لم تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة تتبرأ وتحبل بزرع هذه شريعة الغيرة إذا زاغت امرأة من تحت رجلها وتنجست شريعة مخصوص للغيرة طبعا أنا قلت قبل كده يمكن زيزو ما كانش حاضر معانا احنا بقى هندخل بقى في المفيد قصص خاصة بقصص الأنبياء والكلام ده كله ال- اللي احنا الف... الفوائد ايا كان يعني انا بقدر المستطاع بحاول على قد ما اقدر يعني اتمالك اعصابي لما بقرا مثل هذه الشرائع الغريبه من باب ان لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وال- يعني أي- ايا كان يعني في الاخت ايمان مره قالت لي طيب ما هو في كشريعه منقوله عندنا في القران الكريم ان بعد ما بني اسرائيل كفروا بالله مع موسى عليه السلام ربنا شرع لهم كتوبه ان هم يعملوا ايه؟ يقتلوا انفسهم. ده امر غريب جدا يعني هل في شخص هي- هينتحر الانتحار هو علامه التوبه دي شريعة غريبة جدا لكن لولا انها نقلت في القرآن كان الانسان ممكن ما يصدقش لو قراها في الكتاب المقدس او حاجة زي كده لكن يعني فالانسان بيحاول على قد ما يقدر ان قد تكون بعض هذه الشرائع على غرابتها فممكن تكون فعلا حقيقية ونوع من انواع ان ربنا ضيق عليهم و... و- لان ده كان مكتوب في القران الكريم ان ربنا ضيق عليهم ويعني و... و... ويعني، آه، تشديد كان في تجد... شده على بني اسرائيل لان يعني مثلا آه، ال- القران الكريم بيتكلم عن المسيح عيسى ابن مريم إيه، اهو ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم يعني فيما معناه ان كان جه بنوع من انواع التخفيف عليهم وان في بعض الاحيان يعني كان كانوا بني اسرائيل كانوا بيعملوا بعض الاشياء فربنا يكتبها عليهم ك يعني انتوا عملتوا ده من نفسكم فربنا كتب عليهم ده ده في تفسير ورهبانيه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء في بعض التفاسير بتقول ان ان الرهبانيه كانت في الاول حاجه اه، تطوع بالنسبه لهم لكن كان فيها شده وتضييق على نفس كبير جدا فكنوع من انواع العقاب ان ربنا ايه فرضها عليهم بقت فرض فاهم ازاي في في بعض ملامح زي كده في الشريعه الاسلاميه ان ان لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه ان انت السواك ممكن لو هي ماموره يعني هتبقى فرض واجب وتاركها ياثم زي الصلوات الخمس كده طب انت ممكن تنسى ان انت تعمل هذا العمل البسيط لكن هو المعنى في الشريعه ان ان السواك امر بيرضى الله عز وجل وكان فعل محبب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا سنه مستحبه بس ما توصلش لدرجه الواجب لان ممكن الشيء البسيط ده انت تنسى قبل ما تصلي ان انت تطلع السواك و- و- وتنضف سنانك فيبقى كده اتكتبت عليك ذنب هم بقى كانوا بني اسرائيل كانوا بيعملوا بعض الاشياء اللي زي كده بس كان تنطع زائد وتمسك بشده على حاجات تعتبر تنطع يعني زيادات م- مش مفيده قوي فنوع من انواع العقاب عليهم ان ربنا كتبها عليهم طب البسوا بقى في اللي انتوا عمالين تتنطعوا فيه ده فالمهم ان بقى ال- في الاخر خالص ايا كان هذه الشرائع هل هي كانت فعلا حقيقيه ولا ده من اختراع بني اسرائيل لكن المفاد على الاقل من ناحيه المسيحيين اللي و- بياخدوا النصوص دي من ضمن كتابهم المقدس وبيعتبروها شرائع الهيه وكلام موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ التقويم والتاديب الذي في البر. كل التفاصيل دي يعني بتاع 29 نص شريعه الغيره ولا مش عارف ايه والكتاب ما قدرش يفصل عن التثليث والتجسد ولا يتكلم بشكل صريح عن ألوهية المسيح بحيث ان انت لازم تتشقلب وتستنتج يعني في بعض ال... لما جه بارت ايرمان يتكلم على موضوع التثليث ويتكلم عن ان النص بتاع يوحنا الاولى خمسة سبعة ده اضافة لاحقة قال لك ايه فايدة النص بتاع رسالة يوحنا الاولى خمسة سبعة وليه المسيحيين ماسكين فيه قوي
هو الذين في السماء الذين في آه.
السماء ان النص ده هو النص الوحيد اللي بيقول عن الاب والابن والروح القدس ان هم واحد بغض النظر واحد في الجوهر ولا واحد في الشهاده ولا واحد في ايه بالظبط لكن ده النص الوحيد اللي بيقول صراحه ان هم واحد فراح قايل بقى او مش هو قايل انا شفت ده عند مسيحيين في كتب تانية قالوا طب احنا من غير النص ده علشان نثبت ان هم واحد نعمل ايه قال لك خلي بالك النقطة دي مهمة لا، ظريفة يعني ان هو ايه هيجمع كل النصوص التي تقول ان الله واحد كويس وبعدين هيجمع كل النصوص التي تقول ان الاب هو الله وبعدين هيجمع كل النصوص التي تقول ان المسيح هو الله بحسب فهمه وهيجمع كل النصوص اللي تقول ان الروح القدس هو الله ويستنتج بما ان الله واحد والاب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله يبقى الاب والابن والروح القدس ايه واحد يا نهار لفه ودنك منين يا جحا فنص واحد وفر عليهم ايه كل هذا المجهود وكل هذه الاستنتاجات فاحنا بنقول يعني الكتاب المقدس ما كانش قادر يوفر عليهم كل هذا المجهود وبعدين يتناقشوا مع المسلمين ومع اريوس ومع مقدونيوس ومع كل المهرطقين اللي ضد الوهيه المسيح واللي ضد الروح القدس ليه الكتاب اللي بذل الصفحات الطويلة في سلامات وفي شريعة برس وفي شريعة غيرة وفي شريعة الطور اللي بينطح ليه الكتاب ما بذلش بضع سطور في انه يصف العقيدة بشكل واضح يعني يا اخي سبحان الله تأمل كده في القرآن الكريم سورة واحدة من ثلاث آيات بتجمع كل عقيدة التوحيد عند اهل السنه والجماعه سوره الاخلاص قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هم ما عندهمش حاجه زي كده مع بقى كل هذه التفصيلات في امور لا تفيد عشان كنت خالع البطاريه كنت خالع الفيشه هناك فكنت موافق طيب المفروض بقى ان احنا الان هندخل في نصوص هامه انا عاوز اقرا ال- الاقتباس بتاع كتاب غريب ومحير بتاع استefan شربنتيب اللي هي الجزء من تحت اللي هو بيقول آه الاقتباس موجود فين في عند الاب استefan شربنتيب تعرف الى كتاب مقدس دار المشرق بيروت الصفحه رقم تسعة بيقول عن الكتاب المقدس واذا فتحناه اخذنا الدهش فاننا نجد في العهد القديم قصص من الماضي لا فائده لها وروايات غير اخلاقيه قديمه قد تخطاها الزمن وحروبا واعتداءات وقصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة وإن سميناها مزامير ونصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء كتاب محير ولكن هل هو كتاب انه قبل كل شيء مكتبه 37 آه، 73 كتابه تدرج تدوينها على اكثر من 1000 سنه. القصص من الماضي لا فائده لها دي دي اللي احنا ايه هنبتدي نقرا نقرا فيها فين الفارس؟ اهو اهو دي كلها تحت ايه قصص, قصص ونصوص لا فائده لها احنا هنبتدي ايه نقرا في- عن الانبياء في الكتاب المقدس النصوص دي تعتبر مهمه طيب كويس قوي هنبتدي في بيع الب- البكوريه ليعقوب المفروض يعقوب ده هو مين صباح الخير في قلب الليل لا، التاني.
ده انت بص المفروض تاخد صفر متين ده النبي ده ب- حتى بص ده صفر التكوين يعني يعني ده مين مين يعقوب ده طيب يعني مش ده صعب هو يوسف ابو يوسف عليه السلام يعقوب النبي ايوه يعقوب النبي.
اه اللي- اللي هو اللي هو عند عندهم في الكتاب المقدس وهنقرا القصه ان هو اسمه اسرائيل سمي اسرائيل لما ايه لما صرع الرب فيعقوب عليه السلام ابن اسحاق عليه السلام المساله دي فيها شويه تفصيل يعني لكن المشهور ان هو يعقوب هو نفسه اسرائيل ما علينا انا هبقى ابحث في المساله دي فيما بعد الموضوع الكتاب المهم الذي صرع نفسه للرب لكن هي عندهم اسرع ايه اي الذي صرع الرب لكن احنا عندنا الذي صرع نفسه للرب موضوع الكتاب المهم مش
طيب هنا إيه ايوه كنت بقول هو يعقوب ابن ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام واللي هو اسمه كمان اسرائيل واللي هو ابو الاسباط الاثنى عشر اللي هم من ضمنهم سيدنا يوسف عليه السلام. طيب فهنا بقى في في سفر التكوين الاصحاح 25 خلي بالك ان مفروض يعقوب عليه السلام من ضمن النسب بتاع المسيح لان انا متعمد وجايب كل الناس الحلوين اللي مذكورين في نسب المسيح عليه السلام وقصصهم اللي للاسف الكتاب المقدس ايه مشوهها بشكل بشع جدا فالمفروض ان اول حاجه إيه، هذا كتاب ميلاد يسوع المسيح من داوود ابن ابراهيم ابراهيم ولد اسحاق اسحاق ولد يعقوب طيب نقرا بقى عن قصص يعقوب عليه السلام
يعني في- ايه البكوريه الاول ايه البكوريه ما انا هقول دلوقتي انا لسه ما قريتش حاجه في التكوين 25 من 27 ل 34 بيقول فكبر الغلامان الغلامان دول اللي هم مفروض ابناء اسحاق عليه السلام اللي هو كان منهم مين يعقوب واخوه اسمه عيسو فكبر الغلامان وكان عيسو انسانا يعرف الصيد انسان البريه يعني كان بيعيش في ال في ال في, الب في البريه في ال في ال يعني الغابات وكده يعني ويعقوب انسانا كاملا يسكن الخيام يعني عايش حياه متحضره يعني وكده فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا وأما رفقته فكانت تحب يعقوب من رفقة دي مرات إسحاق المفروض بحسب الكتاب المقدس مالك يا عزيز مش مركز أنت. طيب فيبقى إسحاق عليه السلام المفروض كان بيحب عيسو لكن رفقة زوجة إسحاق عليه السلام كانت بتحب مين يعقوب مش امه يعني أم مين
ام يعقوب
ايوه امه آه، ماشي مش مشكله يعني الاب بيحب حد والام بيحب حد وطبخ يعقوب طبيخا فاتى عيسو من الحقل وهو قد اعيا تعب من الشغل فقال عيسو ليعقوب اطعمني من هذا الاحمر غالبا الاحمر ده كان طبق عدس يعني عدس احمر غالبا لاني قد اعييت لذلك دعي اسمه ادوم ما علينا مش مهم كبر دماغك من التفاصيل الصغيره فقال يعقوب مين اللي بيكلم مين المفروض ان يعقوب عليه السلام كان طابخ اكل وجه عيسو وهو جعان كويس فراح عيسو قال ليعقوب اديني من اللي انت بتاكله الاحمر ده طبق عدس عدس احمر فسيدنا يعقوب المفروض ما رضيش ياكل اخوه من الطبق فقال له لا بعني اليوم بكوريتك كلمة البكر يعني البكورية من كلمة البكر مصطلح البكر في الكتاب المقدس مهم جدا المسيح وصف بأنه بكر كل خليقة ووصف أيضا بأنه البكر من الأموات ده برضو في رسالة من رسائل بولس والمفروض ان بحسب العهد القديم البكر هو اول مولود عادي لكن فوق انه اول مولود دايما بيكون وارث لزعامة ابيه في القبيلة او في السبط او كده فاهم ازاي فالمفروض ان اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام فابنه البكر اللي هو عيسو هيرث ايه؟
الزعامه بتاعت الزعامه والنبوه وال- والبركه والكلام ده كله. فيبقى البكوريه دي منصب فوق انه الاكبر. فهو كان هنا كان يعقوب عليه السلام عاوز ايه؟ يشتري الزعامه والمنصب والبركه اللي بينالها البكر بايه؟ تمن ايه؟ طبع عدس طبع عدس احمر فهو المفروض بقى لما نيجي ن- نشرح النص بكر كل خليقة ممكن تاخد ثلاث معاني ان البكر ممكن ياخد ان هو الاول كترتيب وممكن ياخد الاول كرتبة فاهم ازاي فممكن يبقى ال- البكر بكر كل خليقة يعني يبقى اول المخلوقات كترتيب او بكر كل خليقه يعني الاول في الرتبه على المخلوقات بس هو كده كده يبقى من ضمن ايه المخلوقات هو كده كده يبقى النص بيقول انه مخلوق يا اما هو اول واحد اتخلق يا اما هو اعظم واحد اتخلق وده غالبا اللي كان يقصده بولس ان المسيح بكر كل خليقه يعني اعظم المخلوقات وده يعتبر معتقد سليم على ايامه على ايام المسيح عليه السلام يعني وكده والبكر من الاموات المقصود بيها انه اول الذين سيقومون من الاموات لايه للحساب والدينونه لان بولس كان بيعتقد ان كون ان المسيح قام من الاموات ده بشاره ان خلاص القيامه هتقوم والاموات هيقوموا للحساب والاختطاف الاخير والكلام ده كله تمام طيب يبقى هنا كلمة بكر مهمة وفي ناس كتيرة وصفوا بأن فلان مثلا أن الإله بيقول فلان هو بكري يعني أهم واحد عندي وأول واحد عندي في المرتبة وهكذا فالمهم هنا قال لك إيه عيسو الأخ الكبير ده بالمناسبة الكتاب المقدس بيقول يعقوب اتسمى يعقوب علشان هو جه عقب أخيه يعني وراه أو, أو أيا كان التفسير له علاقة بالترتيب يعني فهنا بيقول عيسو كان جعان ويعقوب كان طابخ عدس أحمر فراح قال له طيب أنا جعان أنا لسه جاي من الحقل أكلني قال له لا بعني بكريتك وهدي لك طبق العدس تتهنى بيه كله فقال عيسو يلا انا خلاص كبرت وهموت ايا كان ليه ايه السبب قال الكلام ده مش مهم لكن هو قال ايه البكوريه مش مهمه اديها له ها انا ماض الى الموت فلماذا لي بكوريه كان واحد م- ملك تنازل عن الملك لحد تاني ده المعنى يعني ان هي هي شيء روحاني يا زيزو المفروض يعني زي مثلا ايه الايمان المسيحي ان البابا ي- يخلي واحد علماني يبقى عنده رتبه الكهنوت وي- ويتلي السلطان فهو كان حاجه زي كده، خلاص انت هتديني البكوريه خلاص ادهوني فقال لك انا هعمل ايه بالبكوريه فقال يعقوب احلف لي اليوم فحلف له فباع بكريته ليعقوب فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس العدس ده فأكل فأكل وشرب وقام ومضى فاحتقر عيسو البكورية ده النص في الآخر مش بيقول إن يعقوب هو اللي وحش لا ده عيسو هو اللي وحش علشان البكورية ما كانش ليها قيمة عنده وباعها قصاد طبق عدس مش ان اخوه اللي استغل يعقوب اللي استغل ضيقه اخوه جوعه هو اللي وحش لا ده عيسو هو اللي وحش ما علينا طيب يعقوب يسرق البركه من اخوه برضه مره تانية تكوين الاصحاح 27 من 18 ل 40 فدخل الى ابيه وقال يا ابي فقال ها انا ذا من انت يا ابني المفروض ان اسحاق كان خلاص على اخر ايامه كان كبر وما بقاش عارف يشوف فقال يعقوب لابيه انا عيسو بكرك كذاب قد فعلت كما كلمتني قم اجلس وكل من صيدي لتباركني نفسك فقال اسحاق لابنه ما هذا الذي أسرعت لتجد يا, أب يا, يا ابني فقال إن الرب إلهك قد يسر لي ربنا سهل لي يعني أصل إيه المفروض إن القصة بتقول إن يعقوب عليه السلام آسف إسحاق عليه السلام قال لعيسو روح جيب لي إيه من الحقل وتعالى وهباركك فراح رفقة زوجة اسحاق امه برضو قال قالت بقى لابنها اللي ايه اللي هي بتحبه اللي هو مين يعقوب قالت له بص اعمل نفسك آه، اعمل نفسك عيسو اعمل نفسك عيسو وادي الصيد اهو اللي هو طلبه ادخل ويلا الهف البركه قبل ما اخوك يجي ده الفكره فراح هو دخل اسحاق عليه السلام المفروض بحسب القصه مستغرب انت لحقت انت لحقت تيجي ده انت لسه ماشي قال له ما تخافش ما ربنا سهلها لي ولقيت الصيد على طول فقال اسحاق ليعقوب تقدم لاجسك يا ابني الفكره بقى انا طبعا ما رضيتش اجيب الاسحاق كله قصه جوه مش فاضيين نقعد نقرا كل ده المفروض ان عيسو كان مشعر شعر كتير ويعقوب ما كانش مشعر فراح بيقول له تعالى المسك علشان اشوف انت يعقوب انت عيسو ولا يعقوب ولا انت مين تقدم لاجسك يا ابني اانت هو ابن عيسو ام لا الراجل في يعني في مستغرب او مرتاب في شك يعني فتقدم يعقوب الى اسحاق ابيه فجسه فالمفروض ان امه رفقه كانت قالت له ما انت ابوك هيشك انت مين فراح جاب له فر وخروف ولا حاجه زي كده تلبسه عشان لما يجي يجسك يحس ان ايه مشعر فيه فرو فيه ولا مش كانه مش هيعرف يفرق ما بين الشعر والفرو ايا كان يعني دي قصه الكتاب المقدس فتقدم يعقوب الى اسحاق آه، ابيه فجسه وقال اسحاق عليه السلام بيقول الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدا عيسو أخيه فباركه وقال هل أنت هو ابن عيسو فقال أنا هو أنا ليه حاطط سطر تحت البتاع ده عشان بتاعت ايجو ايه معلش. عشان الم... علشان النص بتاع قبل ان يكون ابراهيم انا كائن في الترجمه طبعا انا كائن دي ترجمه غلط في الترجمات التانية انا هو فبعدين المسيحيين بيقولوا انا هو دي يعني انا يهوى يعني كان المسيح بيقول انا الله فبنقول له ازاي يعني اي حد يقول ἐγώ εἰμι او انا هو ده معناه انه الاله فنطلع له ناس بالعبيط بيقولوا انا هو زي هنا في العهد القديم وفي العهد الجديد فبعدين هو بيقولوا لا ده في حاجه اسمها ἐγώ εἰμι المطلقه يعني ايه يعني ما يجيش حد يسالك انت مين فتقول له انا هو يبقى انت كده بتقول انا الله لا دي ايجو ايمي مقيده بسؤال شوف الفقه و- والفلسفه يا اخي ناس علماء بحق يعني مش اي كلام كده بيتقال لكن لما يتقال لكن لما يتقال انا هو كده من الباب للطاء ده معناه ايه بيقول انا الله ففي نص بقى مشهور في انجيل يوحنا ان الناس بتتساءل عن واحد اللي هو الشخص اللي كان اعمى والمسيح شفاه وابصر فبيقول له هو كان فلان ولا كان فلان المهم ان محدش ساله راح جه هو من نفسه راح قايل اني انا هو من غير ما حد يساله يبقى ده معناه ايه ايه جوه المطلق ما علينا ما علينا دي في في بعض يعني النصوص بيبقى فيها سفسطه وفلسفه ويوصل فيها بقى النقاش لدرجه تبقى خلاص خنقه يعني طيب هنا المهم راح الراجل كذب يعني اسحاق عليه السلام بيسال انت مين انت عيسو ابني قال له انا هو تاني مره يكذب فقال قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب قصة الخمر دي كان في محاضرات آه، هتلاقيها على موقع الدعوة في قسم المحاضرات بتاعتي في حاجة اسمها أسئلة متنوعة في مقارنة الأديان كان في مجموعه من الاخوات كانوا مجمعين اسئله عاوزين اجابات عليها المهم ان احنا بدانا في موضوع الخمره بين الاسلام والمسيحيه واليهوديه فبالنسبه لليهوديه والنسبه للمسيحيه في تناقض بالنسبه لمساله الخمر ايه التناقض ان مفيش نصوص بتحرم الخمر لكن في نفس الوقت في نصوص كتير بتقول الخمرة وحشة ما تشربوهاش ده ال ال الناس الوحشة الهزء هي بس اللي بتشرب خمرة ففي تناقض يعني وبعدين تلاقي ان الانبياء بيشربوا الخمر وكل الناس بتشرب خمره والعيال الكبيره بتشرب والعيال الصغيره بتشرب والمسيح عمل حول الميه لخمره و و و فده ده, ده لعله يعني آه، حاجه من الاثنين يا اما فعلا الخمر كانت حرام لكن هم ما وضعوش او التشريع ضاع او من ضمن التحريف اللي حاصل فالتحريف راح فالتشريع راح من الكتاب يا اما كان آه، شرب الخمر بالنسبه ل- لشرائع من قبلنا كانت من المباحات لكن السكر كان هو اللي محرم وغير مقبول تمام لان انا افتكرت دلوقتي في بعض النصوص في سفر التثنيه وفي اسفار اخرى بتحرم شرب الخمر على الكهنه في قدس الاقداس في الهيكل ان انت ما ينفعش تشرب خمر ليه لنفس الاسباب اللي الاسلام حرم علشانها الخمر ان هي بتذهب العقل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون فهم دول دول الاسباب اللي العلماء قالوا ان هي بتثير العداوه والبغضاء يعني الانسان لما بيسكر بي- ممكن يتخانق ويعمل ويضرب او يقتل او كذا او كذا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه يعني الانسان وهو سكران لا يذكر الله ولا يستطيع ان يصلي وهكذا فدول السببين الاساسيين بنلاقي السببين دول موجودين في الكتاب المقدس ان انت ما ينفعش الكاهن يشرب خمره وهو في قدس الاقداس او وهو بيعلم الناس ليه ان هي بتذهب العقل فما يقدرش يذكر ربنا ما يقدرش يركز وهو بيعلم الشعب احيل بقى الى سماع المحاضرتين هم كانوا المفروض يبقوا ثلاث محاضرات لكن للاسف مجموعه الاخوات ما كملوش فوقفت المحاضرات ممكن احنا نبقى نكملها بعدين لما السلسله تخلص او حاجه زي كده لان انا لسه الاسئله عندي لكن انا ما ما عملتهاش لسه محاضرات صوتيه طيب المهم فخلاص ان اسحاق عليه السلام آه، آه، اخذ الاكل وشرب من آه، يعقوب فقال له اسحاق ابوه تقدم وقبلني يا ابني فتقدم وقبله فشم رائحه ثيابه وباركه وقال انظر رائحه ابني كرائحه حقل قد باركه الرب فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الارض وكثره حنطه وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل كان المفروض دي تتحط تحتها ايه خط ليه عشان موضوع السجود والكلام ده كله بس في بعض المسيحيين بيجوا يقولوا لكن ده سجود قبل الناموس والشريعه لكن ما ايه المشكله ما في برضه سجود كثير بعد الشريعه الموضوع ده احنا بنتكلم عنه فيما بعد يعني لكن دي من ضمن النصوص ان كان عادي إيه، بس في حديث بيقول ان جه احد ال... جه احد الصحابه وجه سجد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مش فاكر آه، من هو يعني لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ايه اللي انت بتعمله ده فراح قال له انا رحت للشام وجدت النصارى بيسجدوا للكهنه بتوعهم وقساوستهم فلما سالتهم قالوا لي دي تحيه الانبياء ان النبي ي- نسجد له فراح النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ايه انهم كذبوا على انبيائهم كما حرفوا كتبهم كما حرفوا كتبهم مسند الامام احمد ثواني كذبون وصل الإمام أحمد لا مش دي أهو ده الحديث رقم 19932 أهو عن القاسم بن عوف رجل من أهل الكوفة أحد بني مرة ابن همام كذا كذا كذا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إنه أتى الشام فرأى النصارى فذكر معناه إلا أنه قال فقلت لأي شيء تصنعون هذا اللي هو موضوع السجود وهكذا ه- لأن في أحاديث تانية بتشرح ويعني ال ال الإمام الألباني حسن هذا الحديث صححه ب- بمجموع طرقه يعني لأن مروية بكذا- بكذا طريق المهم فهنا بيقول هذا كان تحية الأنبياء قبلنا فقلت نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا يعني هو راح شافهم بيسجدوا للكهنة والرهبان فراحوا قالوا له دي تحية الأنبياء فقال له طب احنا اولى بقى ان احنا نكرم سيدنا محمد بالطريقه دي فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لما جه بقى وسجد له القصه اللي انا حكيتها دي قال انهم كذبوا على انبيائهم كما حرفوا آه، آه، كتابهم انا عشان كنت ببحث كتبهم دي كتابهم انهم كذبوا على انبيائهم كما حرفوا كتابهم ان الله ع- ان الله عز وجل ابدلنا خيرا من ذلك السلام تحيه اهل الجنه فغالبا كون ان الانبياء بيسجدوا لبعض او الناس تسجد للانبياء والكلام ده كله ده ده من التحريف اللي هم ايه إيه، زودوه يعني في بعض ال... في بعض ال... آه، بعض العلماء بيفصلوا في الموضوع ده انه ك- يعني قبل آه، شريعه معينه يعني قبل المسيح ده كان مباح او قبل المسيح لان في لان في مثلا آه، رايت احد عشر كوكبا والشمس والقر- والقمر رايتهم لي ساجدين وبعدين في اخر سوره يوسف فعلا بيسجدوا له طيب آه، هل ده ده تحريف ما ده مذكور في القران الكريم ان هم سجدوا ل- للنبي اللي هو يوسف عليه السلام ففي بعض العلماء بيقولوا ان لا برضه سيدنا يوسف ده قبل آه، موسى عليه السلام وان من بعد نزول التوراه تم تحري- ت- تم تحريم هذا فهم فضلوا يسجدوا برضه حتى حتى حتى بعد نزول التوراة لأن التوراة بتقول آه، لا تسجد لأي حاجة لا في السماء ولا على الأرض ولا فوق الأرض آه، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ده في الوسائل العشر فبعض العلماء بيفصلوا يعني ان ان هذا الامر بعدم السجود لاي مخلوق الا لله الا لله ده نزل بع- آه، مع موسى عليه السلام مع التوراة لكن قبل كده قبل نزول التوراة كان ممكن يكون في السجود كتحية يعني طيب هنا بيكمل البركة بقى بيقول فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة وكثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين خلاص كده خد البركة وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه إن عيسى أخاه أتى من صيده يا نهار أبيض هتنكشف اللعبة فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك ده اللي كان مفروض له الموضوع من الأول خالص فقال له إسحاق أبوه من أنت فقال أنا ابنك بكرك عيسو فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا واتى به الي فاكلت من الكل قبل ان تجيء وباركته مين اللي جه قبل وضحك عليا وباركته ده نعم ويكون مباركا يعني خلاص اتبارك فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومر آه لازم بقى شوية آه آه أكشن وقال لأبيه باركني أنا أيضا يا أبي يعني هي خلاص البركة خلصت باركني أنا كمان فقال خلاص يا ابني راحت عليك قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك سؤال يطرح نفسه هي البركة دي حاجة شخصية بقوة وسلطان ذاتي من إسحاق عليه السلام بحسب القصة يعني يعني بحيث ان حاجة انا خلاص باركت الشيخ احمد ولا مفروض البركة دي شيء من الله بوساطة من النبي انه يدعو له او حاجة زي كده طيب البركة دي يعني تؤخذ بال- بالخيانة والغدر وبالمكر وخلاص انت ضحكت ولبست واتباركت رغم ان انت اصلا شخص سيء ومع ذلك اخدت بركه ولزقت فيك يعني كان البركه دي ازازه كده بركه ميه معدنيه خد يا ابني اشرب البركه راح شاربها وما كانش المفروض انت اللي تشرب ازازه البركه فجه اللي كان المفروض يشربها قال له ما خلاص يا ابني ما شرب الميه راحت عليك شيء عجيب جدا قد جاء اخوك بمكر واخذ بركتك فقال الا ان اسمه دعي يعقوب فقد تعقبني الان مرتين اخذ بكوريتي وهو ذا الان اخذ بركتي ثم قال اما ابقيت لي بركه فقال اسحاق لعيسو إني قد جعلته سيدا لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا وعضدته بحنطة وخمر فماذا أصنع إليه خلاص يعني أنا رديته كل حاجة فقال عيسو فقال عيسو لأبي ألك بركة واحدة فقط يا أبي يعني خلاص خلصت أجيب لك كارت شحن طيب باركني أنا أيضا يا أبي ورفع عيسى صوته وبكى فأجاب إسحاق أبوه هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك وبلا ندى السماء من فوق وبسيفك تعيش ولا- ولأخيك تستعبد ولكن يكون حينما تجمح إنك آه، تكسر تكسر نيره عن عنقك يعني الاستعباد ده مش هيكون مستعبد ما عليك دي القصه دي قصة ايه دي قصة طبعا سيئة جدا في حق يعقوب عليه السلام وفي حق اسحاق عليه السلام ايضا طيب يعقوب يصارع يصارع الله ويغلب ده في التكوين 32 من 22 ل 32 بالمناسبة يعني إن في تسجيل لزكريا بطرس عليه العائن الله المتتابعة بيشرح المقطع ده في وعظة أيام ما كان لسه موجود في مصر في كنيسة آه، مرقس ولا مش عارف مين القديس مرقس في مصر الجديدة فكان بيشرح الوعظة دي على أساس إن مفاد القصة إن أنت تفضل قافش في ربنا والعياذ بالله كده الوصف يعني لغايه ما تاخد منه اللي انت عايزه فبيقول لك ان ان ربنا نزل وصارع مع يعقوب وبعدين فضلوا ماسكين في خناق بعض فطلع الفجر دي بقى الفاظ زكريا بطرس فزكريا بطرس بيتكلم على لسان الله بيقول بيقول ربنا بيقول ليعقوب يا يعقوب سيبني فقال له ابدا مش هسيبك يا يعقوب سيبني قال له مش هسيبك تباركني اسيبك ما تباركنيش انا معافر معاك مش هسيبك قال له يا يعقوب سيبني قال له يا رب انا راجل اهبل كده بيقول له يا رب انا راجل اهبل ومش هسيبك الا لما تباركني التسجيل ده بدوروا عليه على النت او حد يفكرني وانا ابقى احطه عندي فهنا بيقول ايه ثم قام في تلك الليله واخذ امراتيه وجاريتيه واولاده الاحد عشر وعبر مخاضه يبوق اخذهم واجازهم الوادي واجاز ما كان له فبقي يعقوب وحده هنا بيقول ايه وصارعه انسان حتى طلوع الفجر طب امال منين النصارى جابوا فكره ان الشخص ده هو الاله من اخر القصه يعني يعقوب عليه السلام وانسان بيتصارعوا مع بعض وبعدين ولما راى انه لا يقدر عليه يعني الانسان مش قادر على يعقوب ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه يعني ايه حق فخذه يعني م- مفصل مفصل الفخذ من هنا انا مالي بقى هو ده المقصود يعني انه عوره بطريقه معينه ان رجليه حصل فيها حاجه ده المقصود يعني هذا المفصل الفك يعني آه وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر كأن الناس هتشوفني س- سيبني فقال لا أطلقك إن لم تباركني طب مين الإنسان ده وبأي صفة يبارك يعقوب ده اللي هنعرفه فيما بعد فسأله ما اسمك خلي برضو ده برضو كلام يعني هو بي- بيسأله استفسارا ولا بيسأله إقرارا ولا أيا كان لأن احنا نعرف فيما بعد أن الشخص ده هو الإله فقال يعقوب فقال لا يدعى إيه، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت برضو ممكن يكون النص ده مش دليل قوي ان اللي صارعه هو الاله فلما جاهد معه ويعني اجتهد في المصارعه إيه، ده المقصود ان انت جاهدت مع الله لما صارعت ال- الانسان ده فهو الله مش واضحه قوي طب وبعدين وساله يعقوب اخبرني باسمك فقال "لا- لماذا تسالني عن اسمي وباركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي ونج... و... ونجيت نفسي فده النص الأساسي اللي المسيحيين على أساسه بيقولوا إن الصراع ده كان مع مين؟ مع الإله فسمى المكان اللي حصل فيه الموضوع ده فينيئيل يعني ايه يعني انا شفت ايل انا شفت الاله يعني لاني نظرت الله وجها لوجه ونجي و- ونجيت نفسي نبص كده على على كام تفسير بالمره ده التكوين كام يا شيخ احمد تكون اثنين وثلاثين.
مش عارف ايه كل ده ايه كل ده اثنين وثلاثين تكون.
التكوين 32 مفيش تفاسير عهد قديم مفيش في البرنامج ده تفسير عهد قديم شكله مفيش ده العهد الجديد بس انت عندك فهم كبير ولا كتير؟
لا هي بتظهر زي كده طيب خلينا نبص على الإصابة قول تاني كده التكوين كام يا شيخ أحمد اثنين وثلاثين تكون.
تدرس يعقوب مفيش تفسير التطبيق مفيش انطونيوس فكري اهو في نقيل وجه الله واسم المكان هكذا لأنه رأى الله وجها لوجه ولم يمت ولم يسمى باسم يحمل معنى أنه غلب الله بل هو السعيد بأنه رأى الله ولم يمت ده ليه؟ عشان الإله أصل ضربه ضربة خلع حق فخذي فكان بقى يعني اه أنت فاهم نقص الانسان لا يرانا يعني.
مش مهم ده مهم ان ده انطونيوس فكري بيفسر ان ايه الشخص اللي هو صارعه ده كان الاله وهو سعيد انه ايه بعد المصارعه ما ما ماتش يعني طب لو الوسيله السداد والنص ده على ان التجسس حصل مره دي لا ده مش معتقد مسيحي اصلا المعتقد المسيحي بيقول ان في حاجه اسمها انت عمال تلون وتكتب في كل حته في في حاجه اسمها تجسد وفي حاجه اسمها ظهور ايه الفرق ما بين التجسد والظهور انا مفروض انا شرحت الكلام ده قبل كده ان في ان في حتى ان في في القران الكريم تجلي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وفي تمثل فتمثل لها بشرا سويا يبقى في عندك تجلي وتمثل المفروض المسيحيين ما بيعتقدوش ان التجسد حاجة ممكن تتعمل كل فترة لا ان التجسد ده فقط كان مرتبط بخطة الله بخصوص الفداء والصلب وان فقط في الوقت اللي هو كان مفروض يتولد يتولد فيه المسيح حصل التجسد والتجسد عبارة عن ايه ان اللاهوت خلق لنفسه جسدا من جسد مريم واتحد به فاكتسب او اضاف لنفسه صفات الجوهر الانساني او الطبيعه الانسانيه ده التجسد طب الظهور عباره عن ايه الظهور انه يظهر باي شكل من الاشكال انسان ملاك ايا كان فهم بيؤمنوا المسيحيين بيؤمنوا ان المسيح او الله الابن في العهد القديم له ظهورات لكن ده ما كانش تجسد ده كان بيظهر بس ايه الفرق انه ما كانش اتحد بناسوت ولم يضف الى نفسه الصفات البشريه كان الاله بس بيظهر باي شكل من الاشكال التجلي المفروض ايه هقول لك بس ظهر يعني حد شاف يعني ممكن يتشاف عنه
لا الاله ما بيتشاء ما هو ده تناقض زي ما بيقول زيزو ان في نصوص في العهد القديم بتقول ان سيدنا موسى قال لربنا زي ما عندنا ان ارني وجهك فراح قال له لن تراني لان الانسان لا يراني ويعيش طب لو استدل علينا وقال لي لو ما اشوفش حقيقه الله لكن ممكن اخد صوره اشوف فيها ايه لو قال لي انا ما اقدرش اشوف ربنا على حقيقته لكن هو خد صوره زي صورتها بحسب ما طب حصل وليه ما خدش الصورة هو المفروض النص ده عشان عشان الاب ما ينزلش عشان ما ينفعش حد ولا هو يعيش ما عشان كده خد جسد من مريم ما هو مش وفتجسد هو اللي خد طب ايه تفسير كلام المسيح اللي بيقول ال- الله لم يره احد قط ايوه ما آه، ارد بقى بحته زي دي الله يقول لك ممكن برضه يقول الله على حقيقته ايه الله على حقيقته لم يره احد قط انت عمرك ما تشوف ما هو يا شيخ احمد في الاخر الخلاصه ان اليهود اصلا اصحاب الكتاب ما بيؤمنوش ان ان ان ده فعلا كان الله لكن ده كان ملاك وبيقال على ملاك الرب ان هو الرب علشان ايه بياخد ايه كنائب يعني او كده يعني إن ده بس فقط ده تفسير مسيحي ان الاله بيظهر لكن اليهود ما بيؤمنوش بالكلام ده طيب انا مش عارف ليه نطيت على سليمان مره واحده كده لكن اعتقد علشان خاطر انا لما جيت اعمل فهرس الكتاب إيه، باقي الحاجات مغزيه شويه فرحت حاططها في ايه في روايات غير اخلاقيه اللي هي نوح ولوط ويهوذا وابشالوم وداوود فاهم ازاي فانا مقسمه يعني خلينا نمشي زي ما ال- الفهرس قايل كفر سليمان والعياذ بالله طبعا القران الكريم بيقول ايه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا في الملوك الاول الاصحاح ال11 العدد من 1 ل 13 بيقول ايه ال- المقطع ده مخزي جدا في حق النبيين داود وسليمان عليهما السلام ليه بقى بيقول وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤبيات وعامونيات وآدوميات وصيدونيات وحثيات ومن الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل يعني إيه؟ يعني هو كده خالف أمر الرب ومن الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم يعني الإله عارف بحسب الكتاب إن أنتم المفروض ما تتجوزوش من دول دول وثنيات لو اتجوزتوا منهم هيميلوا قلوب قلوبكم إن أنتم تعبدوا آلهتكم فسيدنا سليمان ما سمعش الوصية وكسرها ده مش بس كده ده وقع فعلا في المحظور فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري فأمالت نساؤه قلبه كان عندي تعليق بالنسبة لموضوع الانشقاق اللي حصل بعد بعد ما سليمان عليه السلام تم تمزيق مملكته بحسب القصة الكتابية وقالوا ان بقى في ال- ال- اليهود العبرانيين اللي هم اليهود الاصليين وفي اليهود السامرة فهم بيقولوا زي ما قرأنا في فكرة شاملة ان اليهود السامرة دول ايه اللي اتجوزوا من خارج بني اسرائيل وتنجسوا مع الوثنيين وكده طب هم بيقولوا ان ده حصل مع مين نفسه مع سليمان عليه السلام نفسه والعياذ بالله يعني العبرانيين احسن من النبي سليمان ان دول حافظوا على نسلهم ونفسهم وما اتجوزوش من الوثنيين لكن الملك سليمان نفسه اتجوز من الوثنيات شيء غريب انا مش عارف كان في مره كنت بقرا في كتاب لكن ده تعليقا يعني وده من ضمن ده كان كتاب اسلامي واعتقد هو مفسر يعني مشهور لكن دي من ضمن مساوئ ان انت تتكلم عن اهل الكتاب لكن بدون اطلاع عليهم فراح آه، كان كاتب عن داوود عليه السلام كان كاتب عن الانبياء فراح كاتب ان داوود عليه السلام وسليمان عليه السلام عند عند المسيحيين ملوك مش انبياء بالنسبة لداود عليه السلام في- عند أهل الكتاب هو قطع النبي عند اليهود وعند النصارى وبيتقال عنه داود النبي كده صراحة ولو بحثت عن داود النبي هيطلع لك نصوص عهد قديم وعهد جديد بالنسبة لسليمان عليه السلام هو كان دايما بيلقب بالملك سليمان لكن هو غالبا عند اليهود وعند النصارى ايضا نبي وان كان في بعض النصارى الجهلاء ما بيقولوش عنه نبي ليه عشان يهربوا من المساوئ اللي هو عملها لكن هو ليه بيقال عنه انه نبي لان هو المفروض انه منسوب له كتب نبويه بحسب يهود الش... يهود الشتات منسوب له م- مزامير سليمان له مزامير وله ايضا بعض المزامير منسوبه له في المزامير ال- الكتاب الموجود بين ايدينا دلوقتي ومنسوب له سفر الجامعه وسفر الامثال وسفر نشيد الانشاد يعني كتب المفروض ان هي كتابات مقدسه موحى بها من الله يبقى المفروض ان سليمان عليه السلام ايضا نبي تمام طيب وخلي بالك بعض المسيحيين بيقولوا ان النبي لان في مشكله بالنسبه للمسيحيين ما هو تعريف النبي او ايه هي صفات النبي او قول لي شروط علشان نطبقها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان نثبت ان هو نبي فاغلب المسيحيين يقولوا النبي هو من يتنبأ بشيء هيحصل في المستقبل او حاجه زي كده طيب هل الكلام ده مثلا حصل على نوح عليه السلام عندهم فيقول لك لا ما يبقى فما يبقاش نبي او حاجه زي كده طيب بالنسبه لسليمان عليه السلام هل هو نبي فهم بينسبوا لسليمان عليه السلام سفر الامثال وسفر الامثال هم بيعتقدوا ان في نبوات عن المسيح يبقى هو ايه نعم.
نبي ده كان في مره نقاش طويل دار مع واحد من المسيحيين على موضوع صفات الانبياء وبعدين يقول لك لا يا عم انا ماليش دعوه ده سليمان مش نبي ومش عارف مين فاقول له طب مين هو النبي اللي يتنبا طب مش الرب قداني اول طرقي من قبل ايامه منذ البدء والك- نصوص كتيره كده في سفر الامثال مش ده انتوا بتؤمنوا انه عن سيدنا المسيح قال ايوه يبقى أنا يبقى تنبا ولا قال لا يبقى خلاص هو نبي رجع في كلامه وقتي كويس يعني هو بيثبت اصلا لسليمان عليه السلام الكفر كويس يعني ما فرقتش كتير يعني كون ان هو خلاه نبي او مش نبي ما فرقتش بخصوص اعتقاده عن سليمان وعن اخلاقه وافعاله وهكذا طب المهم الوصيه بتقول ان انتوا تبعدوا عن الحريم دول لانهم يميلون قلوبكم وراء الهتهم في احاديث كثيره مفادها ان اكتر فتنه على بني اسرائيل كانت النساء وان هم كانوا بيكثروا في الزنا و- وده من ضمن اسباب ان انسبهم يعني ان اليهود بي- بيتسموا بالام ما بيتسموش بالاب او او اعتقادهم بان الانسان يتتبع نسبه عن طريق الام مش عن طريق الاب ليه علشان نعرف ابوه منين يعني. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السرار فأمالت نساؤه قلبه وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى يعني أشرك وكفر ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه يعني ايه يعني هو زي ابوه ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود ابيه فذهب سليمان وراء عشتروت الهه الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين يعني دي آلهة الشعوب راح هو عبدهم وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه ودول مفروض أعظم من أعظم أنبياء بني إسرائيل اللي يقرأ في القرآن الكريم عن داود وسليمان يعرف أن سبحان الله كانوا يعني في منتهى الورع وكانوا في منتهى التقوى وال- والخشوع لله عز وجل وكان حتى ك يعني عطايا الله عز وجل أعطى- أعطاها لهم معجزات كثيرة جدا وهبات عظيمة جدا ويكفي ملك سليمان عليه السلام في القرآن الكريم وأنه قال أنه أنه دعا الله عز وجل أنه يعطيه ملك لا ينبغي لأحد من بعده ليه إيه؟
ليه طلب ان هو ما يبقاش محل من بعض؟
كميزة يعني م- من ضمن ميزات الأنبياء إن ربنا بيفضل الأنبياء بحاجات و- ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم مع- فوق بعض درجات ايوه ربنا اللي اختار لكن هو ليه طلب يعني؟
ما بحثتش في المسألة مش مشكلة عادي يعني. طب ما يعني لما سيدنا موسى عليه السلام يا ربي أرني أنظر إليك طلب إنه يشوف ربنا حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤبيين يعني عمل لهم إيه معبد راخر وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن راح عمل لهم ايه معابد يلا عيشوا حياتكم فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأوصاه في هذا الأمر إن أن لا ي- أن لا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب فقال الرب لسل- لسليمان خلي بالك دي نقطة مهمة انه دايما العقاب ودايما الغضب ودايما إيه ان الله عز وجل يبتلي الشعوب ليه؟ لانه لانهم بيبتدعوا بيبتعدوا عن الوصايا والشرائع والفرائض والاحكام. انت عمال تلعب في ايه يا ابن انت؟ فقال الرب لسليمان من اجل ان ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي اوصيتك بها فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبيدك إلا إني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك طب ما هو يعني كان داود كان حلو قوي بحسب النصوص ما قال لك مال كداود ما سمعش كداود بل من يد ابنك أمزقها يعني التمزيق والشتات والكلام ده بعد موت سليمان على أني لا أمزق منك المملكة كل- آه، كلها بل أعطي سبطا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترته طيب كويس أوي قصة رحاب الزانية طب احنا ليه حطينا رحاب الزانية هنا؟
عشان هي مشكله رحاب الزناتي ايه؟
عشان مكتوب رحاب الزناتي في الكتاب المقدس اصلا
اه دي مش قصة الزنا دي مش قصة الزنا طيب سفر يشوع الإصحاح الثاني من واحد لثلاثة القصة دي المفروض مفادها إن تقريبا كان في حرب أو حاجة زي كده مش فاكر التفاصيل بالظبط مش بدقق مش بدقق يعني لكن المهم ان كان في رجلين جاسوسين كانوا مطلوبين ان هم يموتوا فالمهم انه بعت الرجلين الجاسوسين دول يستخبوا فين؟ في بيت الدعارة بتاع مين؟ ما هي معروفة بإن هي رحاب الزانية فبيتها يعني بيت بيت دعارة يعني. فراحوا هم استخبوا في البيت ده. على أساس إن دول ناس المفروض تبع يشوع اللي هو ال- القديس النبي فمش هيشكوا إن هم يروحوا يستخبوا فين؟
عن الزناتي عند الزانية يعني. فينا بيقول اذهبا انظرا الأرض وأريحا فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها راحاب واضطجع هناك فقيل لملك أريحا هو ذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل يتجسس الأرض يعني كان في حرب تقريبا هيحصل إن يشوع هيهجم على أريحة دي ولا حاجة زي كده فأرسل ملك أريحا إلى راحاب يقول أخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك ولا الرب
مخابرات ايا كان مش دي ده قضيتنا حته مرتجع عمال دي يعني زنوا المهم ايه حته مرتجع لا أنا يعني ناموا عندها او في استخبوا في البيت يعني اصل الكتاب يعني مش بيتورع لو كانوا زنوا بيها كان قلب وكان ممكن وسط التفاصيل كلها يعني ما فيش مشكله يعني فالكتاب لا يتورع عن مثل هذا يا شيخ احمد والمفروض ان انت كفقه قراءه الكتاب المقدس تكون فاهم الكلام ده يشوع المهم حصل حاجات تانية المهم في الإصحاح السادس من سفر يشوع بيقول وقال يشوع للرجلين اللذين تجسسا الارض ادخلا بيت المرأة الزانية يعني هو اللي بيقول لهم واخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما لا ما هو مش تاني هم ما هو الفكرة ان هم خلاص اول مرة راحوا ولما جم لما جم لما جم اعدائهم يسألوا عندها الجاسوسين عندك فهم فهي ايه ما بلغتش عنهم وسربتهم وكده فالمهم تقريبا كان هيحصل حرب وكل الناس هتموت او حاجه زي كده فبعدين ايه راح سيدنا المفروض بحسب الكتاب يشوع راح قايل بقى علشان خاطر الزانيه دي عملت معانا واجب فدي ايه آه ادخلا بيت المرأة الزانية وأخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها فدخل الجاسوسان وأخرجا راحاب وأباها وأمها وإخوتها وكل ما لها وكل وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها إنما الفضة والذهب راحوا واخدين الكلام ده واس- واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها وسكن و- وسكنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم لأنها خبأت المرسلين الذين ك- كذا فده يعني ما اتحرقتش مع الباقي كل المدينة اتحرقت ما عدا مين؟
رحاب الزناتي رحاب الزانية ليه؟ علشان خاطر ايه عملت واجب وما بلغتش عن الجواسيس وهكذا فرحاب دي المفروض ان هي ليست من بني اسرائيل لكن هي اسمها ايه رحا- رحاب المؤابية من مؤاب طيب وبعدين احنا هنلاقي ان رحاب دي اصلا ايه من سلسله يسوع من سلسلة نسب المسيح وهي ملقبة بايه الزناتي بالزانية وكمان مش ايه مش من بني اسرائيل نسب ز- ظريف بيها واسطة ايه بيها واسطة عشان يشوع طيب ماشي نكتفي بهذا القدر معلش عشان تعبان بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك